مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا بمعونه ربنا داخلين على اسبوع الالام يوم الاربعاء الجاي هيكون اربع ايوب يوم الاربعاء من اسبوع الالام مش هيكون عندنا اجتماع طبعا يبقى نتقابل لو احيانا الرب وعشنا يوم الاربعاء اللي بعد العيد لأن هسافر بعديه إن شاء الله يوم الخميس الصبح وأرجع لكم الأربع اللي بعديه يعني مش هتفقدوا أي أربع عايز أكلمكم دلوقتي عن الأيام المقبلة اللي جاية بعد بكره هيكون في جمعة ختام الصوم يعني ختام الأربعين المقدسة مش ختام الصيام الكبير ختام الأربعين المقدسة الكنيسة هتعمل قداس وهتعمل سر مسحة المرضى للشعب كله وهيدهن الشعب كله بالزيت المصلى عليه يعني استعدوا لدي طبعا المقصود بسر مسحة المرضى الأمراض الروحية أو الجسدية يعني مش واحد يقول أنا مش عيان وترسم ليه الأمراض الروحية أو الجسدية والزيت دايما في الكتاب المقدس له أهمية معينة يعني من ضمن أهمية الزيت إنه بيشتغل في بيستخدم في التكريس والتقديس ولذلك تجد في سفر الخروج إصحاح 30 ربنا أمر موسى بأنه يصنع زيت مقدس يصنع زيت مقدس هذا الزيت دشنت به خيمة الاجتماع وكل الأواني المقدسة وهذا الزيت أيضا مسح به هارون رئيس الكهنة وكل أولاده والزيت المقدس ده فيما بعد مسح به الملوك داود النبي لما مسحه صموئيل النبي ملكاً صب على رأسه زيتا وحل عليه الروح القدس في ذلك الوقت وصار مسيحا للرب قبل دي موجودة في صمويل الأول 16 قبل كده في صمويل الأول إصحاح 10 مسح شاول ملكا وأول ما مسح ملك حل عليه الروح القدس وتنبأ حتى قيل أشاول أيضا بين الأنبياء زيت المسحة له قداسته وهذا هو تعليم الإنجيل زي ما قلنا مسح به الكهنة ومسحت به خيمة الاجتماع وأوانيها بيت الرب يعني ومسح به الملوك مسح به الأنبياء أيضاً كما قال الرب في ملوك الأول 19 لإيليا النبي امسح إليشع نبيا عوضا عنك عشان كده بقوا يتسموا كل واحد منهم مسيح الرب يعني ممسوح بالمسحة المقدسة في الواقع أول واحد استخدم الحكاية دي يعقوب أبو الآباء في سفر التكوين إصحاح 28 لما شاف سلم بين السماء والأرض والملائكة صاعدين وهابطين عليه وربنا كان موجود وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك على ها إلى هذه الأرض أخذ الحجر اللي كان تحت رأسه وأقاموا عمود وصب عليه زيتا صب عليه زيتا وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء ودعا المكان ده بيت إيل يعني بيت الله لأول مرة في التاريخ نسمع عن مصر عن استخدام الزيت في ان يمسح به بيت ربنا بل اول مره سمعنا كلمه بيت الله بيت ايل فضل الزيت ده موجود ونراه في العهد الجديد في يوحنا الأولى رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27 وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس لغاية دلوقتي احنا بنستخدم الزيت المقدس في مسحة الميرون ويحل الروح القدس على الناس بمسحة الميرون وطبعا الزيت ده بيقدس ويدشن بطقس معين وصلوات معينة فالزيت له أهمية في الكتاب المقدس مش بس الزيت ليه أهمية في التدشين انما له اهميه ايضا في مسحه المرضى والتعليم ده قاله السيد المسيح لتلاميذه القديسين قبل ما يصعد قال لهم ايه انهم يشفوا المرضى وكانوا يمسحوهم بالزيت ولذلك احنا لما بنستخدم الزيت في مسحه المرضى بناخد تعليم من الكتاب المقدس اللي كانوا بيستخدموا زيت في مسحه المرضى انتم في اسبوع الالام في اسبوع الالام هتشوفوا هذا الزيت في يوم جمعه ختام الصوم زيت مصلى عليه سبع صلوات هي سبع صلوات الإنجيل فيها سبع أناجيل وفيها سبع مزامير وفيها سبع مرات يقول أجيوس وفيها سبع طلبات وفيها سبع شموع وفيها زيت في ناس بيحطوا زيت من عندهم يحضر هذه الصلاة وناس بياخدوا زيت بركة يحتفظوا به في بيوتهم الزيت كانوا بيستخدموه قديما ايضا حتى بالنسبه للناس العاديين نسمع عن السامري الصالح انه لما لقى راجل ملقى ومجروح صب على جروحه زيتا وخمرا الزيت كان بيستخدم للجروح الزيت ايضا هتسمعوا عنه في ليله ابو غلمسيس يوم الجمعه بالليل ليله سبت النور هنقرا سفر الرؤيا سفر الرؤيا اللي هي Apocalypse بيس... بيقولوها الناس ابو غلمسيس برضه بنتذكر الكنائس السبع التي في اسيا ونحط إناء فيه زيت وسبع فتايل رمز للسبع كنائس اللي كانت منيرة وكل كنيسة بننورها لما يجي ذكرها ويقولوا من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس الكلمة اللي قالها السيد المسيح ليلة جميلة جدا يسهرها المؤمنون طول الليل في تسبيح في صلوات والقداس بيكون في الفجر تقريبا ويخرجوا من الكنيسة حوالي الساعة ستة الصبح بعد القداس سهرة جميلة بتقرأ فيها كل التسبيح وكل الصلوات بصراحة الأيام اللي جاية أيام جميلة وهي أيام تخزين اللي ما يقدرش يخزن روحيات في اسبوع الالام تبقى طول السنه بالنسبه له فتور وضياع لان دي اقدس ايام في السنه حتى انهم في اللغه الانجليزيه بيسموها the Holy Week ويبقى كل يوم the Holy Monday the Holy Tuesday Thursday كله holy holy holy لأن دي أيام مقدسة هو يوم الاثنين المقدس ويوم الثلاثة المقدس والأربع المقدس لأن ده الأسبوع المقدس فاللي في الأسبوع المقدس ده ما يستفدش روحيات لنفسه هيقعد في فطور طول مدة السنة زمان في الدولة الرومانية لما آمنت بالمسيحية كانوا في أسبوع الآلام يسمحوا للمسجونين أنهم يخرجوا من السجن ويحضروا الكنيسة طبعا يحضروا تحت حراسة أحسن ياخدوا بعضهم ويروحوا على طول فكانوا يسمحوا لهم يخرجوا من السجون ويحضروا أسبوع الآلام في الكنيسة وكان المؤمنون العاديون ياخدوا هذا الأسبوع أسبوع أجازة لكي يتفرغوا للعبادة أسبوع أجازة لكي يتفرغوا للعبادة طبعا أي واحد فيكم بياخد يوم أجازة علشان يهيص يتفسح يقضي ما مأموريات لكن ينظر ان واحد بياخد اجازه عشان يعبد ربنا ومع ذلك احنا نشكر الحكومه لانها بتدي اجازه يوم خميس العهد وبتدي اجازه يوم حد الزعف اليومين دول بالذات ويوم الجمعه الكبيره طبعا اجازه طبيعي ويوم الحد يوم العيد اجازه يعني لو فلتت كام يوم مش حاجه بس الدولة بتديكوا يوم أجازة علشان العبادة مش يوم أجازة تستغله في أي حاجة ويبقى أخدت يوم لربنا وما اديتش ربنا اليوم بتاعه يبقى أنت سرقت اليوم بتاع ربنا الحكومة مدياك يوم أجازة علشان ربنا فأنت بدل ما تديه لربنا تقضيه في اي حاجه يبقى ضمير من ناحيه الضمير مش مظبوط يوم جمعه ختام الصوم دي قلت لكم بيتميز القداس اللي فيها بان بيتعمل قنديل يوم حد الزعف هو يوم فرح بنستقبل فيه المسيح كملك ونستقبله بالألحان الشعنيني اللي أخذت من هذا الشعن وكلمة شعنة جاية من هو شعنة اللي هي أو صنة هو شعنة يعني خلصنا ومنها هوشع مخلص ويشوع مخلص وأشعية مخلص يعني كل المشتقات بتاعتها دي بنستقبل السيد المسيح كملك ويعتبر عيد سيدي مفرح غلطة بعض الكنائس انهم من نهاية القداس يبتدوا في البسخة والحان حزيني الوضع ده غلط مش اصول يكون موجود ده يوم عيد سيدي ونفرح فيه وتبتدي البسخة بعد الظهر اللي هي تعتبر ليلة الاثنين من البسخة المقدسة يقروا فيها من الساعة من الساعة التاسعة أنت في هذا اليوم تسلم نفسك المسيح كملك لكي يملك عليك وفيما نحتفل بالمسيح كملك تقول له يا رب إيه اللي فيا مش خاضع لملكوتك ايه اللي فيا انت لم تملكه بعد جايز في حاجه فيك لسه لم يملكها ربنا في عضو من اعضاء جسمك ما بيملكوش ربنا لسانك ما بيملكوش ربنا عينيك ما بيملكهاش ربنا قلبك ما بيملكهوش ربنا مخك ما بيملكهوش ربنا شوف ايه اللي فيك ما بيملكوش ربنا واستقبل المسيح ملك على نفسك مش بس انه يبقى ملك على اورشليم لا ملك عليك انت في هذا اليوم ايضا في القراءات ان المسيح طهر الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص مسك صوت وطرد ال- البهائم اللي كانوا بيبيعوها هناك كانوا بيبيعوا حاجات عشان الذبائح وكانوا عاملينها زي سوق فانت برضو في هذا اليوم تقول له يا ريتك يا رب تطهر هيكلي انا ايضا لأن عبدك بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 3 16 بيقول أنتم هياكل الروح القدس والروح القدس بيحل فيكم فطهر هذا الهيكل ولو احتاج لصوت زي بعضه ولو احتاج لعنف يعني ما فيش مانع فاكر وانا شاب صغير افتكرت الحكايه دي ووضعت بعض ابيات من الشعر قلت فيها امسك الصوت وادب ايها الجبار شعبك انهم ضلوا وزاغوا ونسوا يا رب حبك بيتك القدوس قد جار عليه العابدون هو ذا الباعة في هيكله يزدحمون ولهم فيه ضجيج ولهم فيه شؤون وإن ما كنتش تحتمل إن ربنا يمسك صوت ويأدب قل له طب يا رب ارفع صوتك شوية وأنا من نفسي هبتدي أأدب روحي أنا من نفسي هبتدي أأدب روحي زي ما بيقول القديسون احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك ما تنتظرش إن ربنا يمسك الصوت ويأدب أنت ابتدي أدب نفسك اخرج الباعة اللي عندك اللي جوه بيبيعوا وبيشتروا جوه مخك وجوه قلبك واقلب موائد الصيارفة المال اللي جواك اللي بيشتغل طهر هيهك- هيكلك على فكرة بمناسبة آه، موائد الصيارفة كلمة مائدة باليوناني يعني الترابيزة مائدة البنوك في بلاد اليونان تلاقي مكتوب عليه اترابيزة يعني كلمة بنك يعني اترابيزة مائدة فبرضه البنوك بيسموها كده فانت في يوم حد الشعنين تستقبل المسيح ملكا عليك وتطلب منه ان يطهر هيكلك او انت تقول له اديني فرصه انا اادب نفسي واطرد الباع اللي فيه لأن يوم أحد لأن في أسبوع الآلام لا نرفع بخورا على ميت يموت في أسبوع الآلام يا دوبك يخش الكنيسة ويحضر البسخة ويمشي في شوية صلوات بسيطة كده فبيتعمل جناز عام يوم الأحد ويصلى على ماء ويرش على الناس بعض الناس بجهل يفتكروا ان الميه دي لتقديس الزعف لا دي ميه للجناز العام فكل واحد فيكم يقول انا ضامن ما انا جايز اموت في الاسبوع ده يحضر الجناز ده وياخد الصلوات بتاعته كانها بتقال عليه عليه هو وبرضه بيصلوا على ميه وهنا عايز اقول فكره عن الميه في الكنيسه برضه الماء ايها الاخوه الاحباء يرمز للحياه لأن الحياة نبتت من الماء أولا يقول لك أخرج الله من الماء كل نفس حية يقول لك في أول آية في سفر التكوين يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه روح الله يرف على وجه المياه عشان كده احنا لما بنصلي على الميه لتقديسها بنفتكر الايه دي روح الله يرف على وجه المياه فالمياه ترمز للحياه لا يمكن انسان يقدر يعيش بدون ميه ولا حيوان بدون ميه ولا نبات بدون ميه عشان كده بنقول على الرجل البار في المزمور الاول يكون كشجره مغروسه على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه الميه دي مش بس في يوم احد الشعنين ده احنا يوم خميس العهد بنصلي على لقان ميه ونقول فيها كل المزامير اللي فيها سيره الميه وبعض النبوءات اللي فيها سيره الميه لتقديس الماء اللي بنصلي عليه يوم خميس العهد الميه ترمز الى الحياه ولذلك ربنا قال في سفر ارميا اصحاح اتنين تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء فالله هو ينبوع الماء الحي ماء بتاع الحياه ولذلك المسيح قال للمراه السامريه قال لها لو كنت تعرفي مين اللي بيكلمك كنت تطلب منه ماء حي الماء الذي أعطيه أنا اللي يشرب يشرب منه يبقى ماء للحياة الأبدية مش ماء عادي وقال في إنجيل يوحنا إصحاح سبعة ثمانية وثلاثين قال الذي يؤمن بي يفيض من من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه يعني اعتبر ان عمل الروح القدس زي انهار ماء حي بتفيض بالروح القدس يعني الماء ده تقديس الماء عشان كده احنا بنتخذ الماء للبركه يصلى عليه ولذلك نجد حاجه لطيفه ان في المعموديه الانسان بيولد من الماء يولد من الماء والروح يعني الروح القدس يقدس الماء والانسان يولد من الماء فالماء المقدس مش شيء عادي يرمز للحياه يرمز لعمل الروح القدس الماء ايضا يرمز للتطهير يرمز ايه للتطهير في سفر حسقيال النبي اصحاح 36 بيقول ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون ارش عليكم ماء طاهرا ايه فتطهرون ماء للتطهير وقيل عن الخاطئة في حسقيال 16 قال لها حممتك بالماء ودهنتك بالزيت يرمز المعمودية هنا الماء يغتسل والكاهن في القداس قبل ما يبتدي القداس بيغسل ايديه بالميه ويقول انضح علي بزوفاك فاطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج إذا الماء يرمز للتطهير ربنا بيغسل للإنسان عشان يبيض أكثر من الثلج ونحن يوم خميس العهد بنفتكر إزاي المسيح غسل أرجل التلاميذ عشان كده بنصلي على ماء ويبقى ماء مقدس ورئيس الكهنة أو أكبر الكهنة أو أقدمهم يغسل أرجل الشعب بالماء برضه يأتذر بمئزر وبال ويغسل رجلين الناس رمز للاتضاع من جهة الكاهن ورمز للتطهير من جهة الشعب اللي بي... بيغسل رجليهم بالماء زي ما المسيح غسل أرجل التلاميذ طبعا أي واحد بيجي الكنيسة يوميها يكون مستعد لغسل أرجله وبعدين لما المسيح غسل أرجل التلاميذ قال لهم إيه قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه أنتم الآن طاهرون لما غسل رجليهم ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه كان هذا التطهير لازما للتلاميذ قبل أن يتناولوا من سر الإفخارستية من جسد الرب ودمه قبل ما يقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي غسل أرجلهم وقال لهم أنتم الآن طاهرين أنتم الآن طاهرون دي تورينا ان احنا ينبغي ان نكون في حاله طهاره قبل ان نتناول من الاسرار المقدسه وتورينا حاجه تاني ان مش معقول يكون المسيح ناول يهوذا لما قال لهم انتم طاهرون ولكن ليس كلكم لانه عرف مسلمه ما دام عرف ان مسلمه ليس طاهرا مش معقول يناوله وهو مش طاهر لأن الرسول بيقول اللي بيتناول بدون استحقاق يتناول دينونة لنفسه ويكون مجرما في جسد الرب ودمه غير مميز لجسد الرب فيوم خميس العهد يوم خميس العهد هو أقدس قداس في السنة كلها أقدس قداس في السنة كلها هو بتاع خميس العهد لأن بنذكر فيه القداس الأول في تاريخ المسيحية كلها ونذكر هذا السر العظيم الذي أعطاه المسيح لتلاميذه ونذكر هذا العهد الجديد الذي بيننا وبين الله قال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يعني كانك انت في يوم خميس العهد بتعمل عهد جديد بينك وبين ربنا عشان كده سموه خميس العهد يبقى الناس يعملوا حسابهم ازاي يوم خميس العهد يتناولوا من الاسرار المقدسه ويستعدون ان يكونوا طاهرين لكي يتناولوا باستحقاق من هذا السر العظيم عشان كده احنا في هذا اليوم اكبر عدد بنناوله من الناس بيكون يوم خميس العهد حتى في الاديره عدد ضخم بيجوا وعدد ضخم بتتغسل ارجله الستات ممكن يرشموهم بالميه المصلي عليهم او يرشوا عليهم ميه ما يقولوش اشمعنى احنا ما بتتغسلش رجلينا ربنا غسل ارجل التلاميذ لكن ما غسلش ارجل مريم ومرثا ف بتواضع كده يقبلوا يترش عليهم شويه ميه او يتمسحوا بالميه بيترشموا بعلامه الصليب بالميه في ناس بقى يجوا في يوم خميس العهد ويحضروا لهم ازازه ميه أو قارورة مية تحضر الصلاة على المية تحضر الصلاة إيه؟ على المية ولو إن طبعا في فرق لما بنقدس المية أثناء صلاة المية وبيتعمل لها قداس مخصوص اسمه قداس تقديس الماء الكاهن بيمسك الصليب ويحرك المية زي ما الملاك اللي كان بيحرك البركه وكل من ينزل فيها يشفى في يوحنا خمسة يروح يرشمها بالصليب ويحرك المية فالإزازة اللي أنت بتحطها لكن على أي الحالات كفاية أنها حضرت الصلاة كفاية أنها إيه حضرت الصلاة ويبقى عندك مية من يوم حد الشعانين ومية من يوم خميس العهد وعندك زيت من يوم جمعة ختام الصوم وعندك زيت من يوم ليلة أبو غلمسيس وتحتفظ بدول في بيتكم وقت اللزوم لو جالكوا كاهن يصلي عليكم حتى لو ما عندوش زيت تقولوا له يا ابونا عندنا احنا زيت نصلي تاريخه كذا وكذا وكذا اسبوع الالم ده اسبوع لطيف قوي اذا كان ايام الصوم ايام مقدسه والصوم الكبير هو اقدس ايام الصوم واسبوع الالام هو اقدس ايام الصوم الكبير ويوم خميس الجمعه والحق يوم خميس العهد والجمعه الكبيره هما اقدس ايام اسبوع الالام شوفوا بقى دي تبقى ايه لازم تكونوا حاضرين الكنيسه كلها وتستفيدوا اسبوع الالام ده بنستفيد فيه من الاشياء الاتيه نستفيد فيه من منظر الكنيسه مجلله بالسواد نفتكر ان ده اسبوع الام ونفتكر ان ربنا حمل الامنا نحن كما قيل في اشعيه اصحاح ثلاثه وخمسين قال ايه قال لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا فانت لما تخش في الكنيسه في اسبوع الالام تقول له يا رب الالام اللي انت بتتأل... اللي اتالمتها من اجل دي ده انا السبب فيها الكأس اللي بتقول إن شئت يا رب أن تعبر عني هذه الكأس ده في قطرات مرة من خطاياي أنا أنا السبب في كل اللي حصل لذلك أحب أن المشاعر اللي تكون عندكم في أسبوع الآلام مش بس جوه الكنيسة تبقى في تأملات روحية بره الكنيسة تكون كده برضه لأن في ناس اللي بيستفيدوه روحيا جوه الكنيسة بيضيعوه بره الكنيسة واللي بيستفيدوه طول أسبوع الآلام يضيعوه يوم العيد وشم النسيم وكأنه ما خدش حاجة كأنه ما خدش حاجة كأنه مثل الابن الضال الذي بدل معيشته بدد امواله بعيش مسرف بدد امواله بعيش مسرف حاول تستفيد بتستفيد من منظر الكنيسه بتستفيد من الالحان الحزيني بتستفيد من القراءات المؤثره بتستفيد من العظات اللي بتلقى بتستفيد من ذكريات هذا الاسبوع بتستفيد من منظر الكنيسه وهي جالسه خارج المحله وبتقول نخرج اليه خارج المحله حاملين عاره كما ان المسيح طردوه خارج المحله لئلا ينجس المدينه المقدسه وصلبوه خارج المحله كذلك احنا بنخرج خارج المحله بنسيب الهياكل ونصلي من بره ما عدا خميس العهد اللي بنخش في القداس فحاول انك انت تستفيد من اسبوع الالام تستفيد من المشاعر الطيبه ومن الذكريات الجميله حتى من من جهه ايقونه الصلب او ايقونه اكليل الشوك وتخلي مشاعرك كلها مع ربنا في هذا الاسبوع وتستفيد ايضا من صلوات التسبحه بتاع ثوق تأتي جوم بمعونة ربنا أنا طلعت لكم خمس كتب عن أسبوع الآلام من ضمنهم كتاب صغير عن تسبحة البسخة لك القوة والمجد والبركة أبد أمين إلى آخره يا ريت برضو تكون قراءتكم في أسبوع الآلام مركزة في هذا الامر الكنيسه بتعمل لك قداس يوم جمعه ختام الصوم بتعمل لك قداس يوم حد الشعانين بتعمل لك قداس يوم خميس العهد بتعمل لك قداس يوم سبت النور كل دول بيسبقوا العيد وكل سنه وانتم طيبين اتفضلوا صلوا